قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر ما يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن من النهاردة نبتدي معسكر استعداد على طريقة الجماعة بتوع الرياضة لما يكون قدامهم مباراة عظيمة وكبيرة فلازم يعمل لها من قبليها معسكر مغلق احنا قدامنا بقى حاجة أعظم وأجل في رمضان قدامنا العتق من النار إن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا إن شاء الله هذا العام فيغفر لنا ما قدمنا من ذنوب وما نؤخر إن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا فيجعلنا من عباده المتقين خير رمضان العظيم ده إن شاء الله بإذن الله رمضان السنة دي هيبقى أحلى رمضان في حياتنا كلمة حلوة قوي يا رمضان أحلى رمضان إن شاء الله بإذن الله يكون هذا العام أحلى رمضان في حياتنا فعشان كده إحنا مستعدين وعارفين قد إيه الثمرة عظيمة وكبيرة وجليلة فعشان كده هنستعد استعداد خاص لرمضان السنة دي خلاص احنا دخلنا في المرحلة الثانية احنا على مدى شهر رجب كنا بنبذر البذرة فاكرين معايا نبذر البذرة في رجب دلوقتي شعبان زمان السقي اللي احنا قدمناه من أعمال طب أنا يا شيخ لسه ما قدمتش لسه قدامنا الفرصة لسه قدامك فرصة اهو علشان تستعد الناس بقى اللي مركزين معانا بقالهم فترة دلوقتي زمن رعاية الأعمال عايزين بقى نعلي المستوى شوية ونكبر الرصيد علشان ندخل رمضان السنة دي بهمة مش زي أي رمضان فات علينا إن شاء الله زمان شعبان زمان السقي زمان العدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة مش عايزين نبقى كده بقى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لا لا لا ان شاء الله رمضان هيبقى حاجة تانية والايام الجاية دي اللي احنا هنقضيها ان شاء الله في شعبان هنعمل فيها اعمال كبيرة فذة ندخل بيها على رمضان السنة دي فهنتفق النهاردة على شوية حاجات عملية نعلي بقى الرصيد شوية ونستعد استعداد خاص لرمضان الحديث حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي إن سيدنا أسامة بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سنته هكذا كان يصوم حتى لا يكاد يفطر يسرد الصوم ممكن تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كده صايم لأسبوع ورا بعض ويفطر حتى لا يكاد يصوم وكان يتحرى يومين من الجمعة في الأسبوع يعني في يومين النبي كان بيتحرهم قوي بالصيام وكان لا يصوم من شهر ما يصومه من شعبان ففي مرة سيدنا أسامة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فقال إني أراك تصوم يومين من الجمعة لا تتحراهما إن كان في صيامك أو إن لم يكن في صيامك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صايم يوم ويوم مثلا برضه يصوم الاثنين والخميس كان طريقته كده صلى الله عليه وسلم قال ما هذين اليومين قال الاثنين والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي ويرفع عملي وأنا صائم قال ولم أرك تصوم من شهر ما تصومه من شعبان قال ذاك شهر ورقة وقلم معايا ورقة وقلم معايا حضرتي وحضرتك وحضرتك معايا كده بورقة وقلم علشان عايزين الوقفات الثلاثة اللي النبي هيقولهم دول قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم الوقفة الأولانية يغفل الناس عنه الوقفة الثانية ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين الوقفة الثالثة فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أول معنى عايزين نستعد بيه النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على موضوع الغفلة وفاكرين لما كنا بنتكلم عن جملة الاستعدادات وقلنا احنا محتاجين نتوب من حاجات كتير قوي في جدد توبتك الحلقة اللي فاتت قلنا محتاجين نجدد توبتنا من الغفلة السرحان التوهان الحبة اللي احنا بنبعد فيها ونشرد شوية كده عن ربنا سبحانه وتعالى الحبة بتوع الدنيا عايزين نجدد التوبة من هذه الغفلة شوف ربنا يقول ايه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ايوه اقترب حسابك ايوه سيرفع عملك يمكن كمان اترفع عملك يمكن اترفع امبارح يمكن هيترفع في اللحظة دي اللي انت بتسمعني فيها دلوقتي والله ممكن يكون هذا الوقت لأن وقت رفع الأعمال غير محدد اقترب للناس حسابهم صحيفة العمل هتترفع فوق ويا ترى هيبقى مكتوب فيها ايه من رمضان اللي فات لغاية يومنا ده عملنا ايه بقى من معاصي وذنوب وسيئات يا ترى الصحيفة هتطلع فوق بيضاء ناصعة بعد ما يكون ربنا تاب علينا ولا يا ترى هيبقى فيها شوية حاجات كده مش عايزين نقابل ربنا بيها أبدا اقترب للناس حسابهم الدنيا بتقرب العمر قصير لسه ما فقتش لسه ما فقتيش لسه غافلين لسه تايهين لحد امتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال اجري الحق بالله عليك مفيش وقت بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم فتن هتيجي مش هتعرف تشوف فيها حاجة خالص لا تعرف حق من باطل نمشي كده ولا كده ناخد بكلام الشيخ ده ولا ناخد بكلام الشيخ ده نمشيها ازاي نوصل لربنا ازاي عايزين ندخل الجنة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا تلاقيه زي الفل وماشي ومرة واحدة تيجي الفتنة ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويبقى كويس وإن شاء الله في طريق الجنة ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل الحق اقترب للناس حسابهم قربت والله والله قربت يا جماعة عدى علينا رجب ازاي النهاردة الجمعة بكرة الجمعة صح مفيش مفيش وقت مفيش بركة خالص صح محقت البركة في زماننا ده رجب محدش حس بيه وشعبان لو ما لحقناش نفسنا مش هنحس بيه وهيدخل رمضان زي رمضان اللي فات ولحد امتى يأتي عليك رمضان ولا يغفر لك فيه قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعى عليه بالذل بيدعى عليه بالخسران ضايع محروم أشد الحرمان رغم أنف امرئ شهد رمضان فلم يغفر له فيه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم مش احنا قلنا بقينا ايه سميعة نسمع وبس فين التنفيذ يا جماعة قلنا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ما ينفعش ان الواحد يسمع وخلاص احنا بنقيم الحجة على نفسنا احنا نتكلم وخلاص ونقول الحمد لله بلغنا والحمد لله اللهم فاشهد يا سلام هو الكلام ده مش للتطبيق الكلام ده حجة عليا وعليك عايزين نفوق ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون تسمع من هنا وتطلع من هنا لاهية قلوبهم عارف ايه المشكلة القلب لاهي لها في الدنيا القلب غفل فقعد يلعب القلب ده قلنا ربنا خلقه علشان يتحط فيه حبه وتتحط فيه معرفته يتحط فيه التوحيد بيه الإيمان بيه فلما القلب دي وظيفته انت بقى تشغله هنا وهنا مشغول بالدنيا شوية مشغول بالعروسة اللي نفسك فيها مشغول بالعربية اللي انت نفسك تغيرها مشغول بالبيت والنهاردة الأسعار ربنا يكفينا الشر طيب ايه ولا ايه ولا ايه داخل علينا موسم رمضان وداخل علينا موسم مدارس هنجيب منين القلب مشغول بالامور دي طب يعني يا شيخ ما اشغلش نفسي امال ايه يعني ما هي دي سنة الله في الارض ايوه اشغل قلبك بيه وهو يكفيك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مش مصدق ليه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وبيسألك بالله عليك أليس الله بكاف عبده مش هيكفيك مش قادر يكفيك مش قادر يغنيك مش قادر يقنعك بما يأتيك مش قادر يرزقك سبحانه وتعالى رزقا حلالا طيبا مباركا فيه تبص تلاقي الفلوس ما شاء الله مقضية وأمورك كلها تكفت والحمد لله أليس الله بكاف عبده غافل ليه هي دي الوقفة اللي احنا عايزين نوقفها النهاردة يغفل الناس عنه ويغفل الناس فيه يقول الله جل وعلا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أنا عايز أقرأ الآيات دي عايز أسمع قلبي وقلبك قلوبنا اللاهية دي قلوبنا اللي احنا محتاجين نزرع فيها الإيمان دي محتاج زي كل حلقة مع بعض نسمع القلب شوية قرآن نسمعه كلام الرحمن يمكن يفوق يمكن يحس يمكن يستيقظ من غفلته شوف ربنا يقول الآيات في سورة قاف احنا متعودين نفتح المصحف بس علشان ناخد النية اقولها لك كل مرة اصلها حلوة قوي من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف حتى العلماء قالوا انت حافظ الحمد لله بس برضه تملي عينيك بالنظر للمصحف علشان الحديث الجميل ده انه تسكب محبة الرحمن في قلبك سورة قاف وما أدراك ما سورة قاف يقول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الأمور ظهرت الأمور بانت الحجاب حجاب الغفلة ده اتزاح خلاص لقد كنت في غفلة من هذا يعني عن هذا كنت غافل إن في يوم إيابة غافل لغاية دلوقتي إن في رمضان غافل إن في حساب مش عايز تسمع الكلام ده ليه مش عايز تحسس قلبك بالمعاني دي ليه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نعمل ايه الواجب العملي الاول عشان موضوع الغفلة ده هقول لك على ثلاث حاجات تعملها تفوق بيهم نفسك فلا تكتب عند الله من الغافلين اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن خزيمة قال من صلى وحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه من حافظ على هذه الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين عايز لا تكتب عند الله من الغافلين في شهر شعبان عايز تقدم عمل صالح بين يدي رمضان أهم حاجة الصلاة وأنا كل مرة أنبهك وأقول لك الصلاة صلاتك صلاتك الصلة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى الحمد الحبل الممدود الحبل الممدود بينك وبين رب العالمين الصلاة عماد الدين الذي من تركها فقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع فمن أراد أن يستكثر فليستكثر زود في الصلاة بالذات الصلاة على وقتها الصلاة الصلاة المكتوبة الخمس صلوات الفجر أخبار الفجر الفجر اللي بيئن من قلة المصلين له في وقته الصلوات المكتوبات من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين عايز تستدفع الغفلة لا تكتب عند الله من الغافلين خمس صلوات في أوقاتهم في المسجد لا بس أنا النهاردة بقى عندي برنامج عملي ليك احنا عايزين نخطط احنا في معسكر مغلق احنا قافلين على نفسينا نحن نتبتل الى الله تبتيلا يعني ننقطع الى الله انقطاعا قطعين علشان خاطر نظفر بثمرة رمضان عايزين نعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اللي يحافظ على الخمس صلوات في جماعة يدرك التكبيرة الأولى إنه يصلي الجماعة وكمان ما تفوتوش التكبيرة أول ما الإمام يكبر هو وراه اللي صلى أربعين يوما من صلى لله أربعين يوما على هذه الشاكلة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق والله العمل ده عمل فذ تعال بقى نخطط ونشوف الموضوع ده هيجي ازاي براءة احنا دلوقتي متهمين احنا دلوقتي على ذمة القضية القضية بتقول انت يا منافق يا اما تبقى من اصحاب النار لا أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من الدرك الأسفل من النار وأعوذ بالله أن أكون من أهل النار عايز تخلص نفسك عايز تاخد البراءة البراءة بالعمل ده ايه رأيكم أربعين صلاة أربعين يوم تدرك التكبيرة الأولى طب والأخوات عايزك تصلي في أول الوقت بعد الأذان على طول علشان خاطر تنال الثواب العظيم ده بنيتك انت ما عليكيش صلاة جماعة بس انت هتصلي في أول الوقت وهتصلي جنب سريرك أصل صلاة المرأة في حجرتها أعظم من الصلاة في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة إيه رأيك في النية الحلوة دي إنك لو صليتي في بيتك في كمان أوضة نومك في المكان اللي انت حطاه عشان تصلي فيه الصلاة هنا أعظم والله من الصلاة في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة يبقى انت ده برنامجك خمس صلوات في أول الوقت بعد الأذان مباشرة عشان نعظم أمر الله طيب وإحنا بقى الرجالة في المسجد تدرك التكبيرة الأولى هتلاقي الموضوع ممكن تصلي لك يومين ثلاثة وانت لسه مشحون بعدين تلاقي يوم نمت مثلا عن الصلاة أو دخلت لقيتهم دخلوا في الركعة الثانية ولا ملحقتش تكبيرة الإحرام أنا بقول اللي بيعمل الموضوع ده ويحافظ عليه مرة واثنين مش هتيجي المرة الأولى على طول دي براءة من النار وبراءة من النفاق ده خلاص اعتقت من النار وخلاص الحمد لله بلغت الجائزة الكبرى بقيت من أهل الجنة وإن شاء الله حرمت على جسدك النار عايز إيه أحسن من كده فعايز شوية شغل إيه رأيكم رمضان بتستنزل عليه الرحمات تستنزل فيه الرحمات مبارك شهر الرحمة شهر المغفرة شهر العتق فيعني والناس كلها مركزين في العبادة فإن شاء الله الثلاثين يوم بتوع رمضان إن شاء الله إن شاء الله تبقى الخمس صلوات في أوقاتها اتبقى معايا عشر أيام لو من دلوقتي وإحنا هو داخلين في اليوم الخامس لو إحنا بقى إحنا قايلين إحنا في معسكر مغلق دلوقتي نعمل تمارين إحماء نستعد نتدرب شوية نعلي اللياقة البدنية الإيمانية بأن احنا خلال ال 15 يوم نحاول ان احنا نحافظ على التكبيرة الأولى في كل صلاة عشان البراءتان نعمل بقى دلوقتي كده كل الوسائل المساعدة استعين بصديق كل الوسائل المساعدة اللي انت تستطيع ان انت تساعدك على طاعة الرحمن ماشي انت الفجر بيضيع منك يلا اتفق انت وصاحبك فلان وفلان يا جماعة الفجر كل واحد مننا يصحي بعض عايزين نحافظ على الصلاة ندرك التكبيرة الأولى لو نعمل لبعض الكلام ده في كل وقت صلاة هم 200 خطوة خمس صلوات في 40 يوم خطوة بخطوة وأنا بقول لك ودي التجربة تعمل إيه تصلي الصبح إن شاء الله نبتديها من الفجر ده نصلي الصبح الحمد لله أدركنا التكبيرة الأولى وانت بقى بعد ما تصلي كده أو انت بتصلي النافلة ادعي وقول له يا رب الظهر بالتكبيرة الأولى خطوة خطوة صلي الظهر يا رب العصر التكبيرة الأولى العصر هي كده انت مهدف حياتك وهكذا 200 خطوة للجنة ايه رأيك 200 خطوة تخلص الموضوع كله تقعد تشتكي بقى وتقول لي انا متذبذب انا متردد انا منافق انا ساعات شمال وساعات يمين خلاص يا عم براءة براءة ايه احلى من كده بقى طيب دي أول حاجة نستدفع بها الغفلة إن احنا نحافظ على الصلوات المكتوبات فلا نكتب عند الله من الغافلين اكتب لي ده الموضوع ده رقم واحد الصلوات الخمس ندرك التكبيرة الأولى مشروع إيماني رقم واحد نستعد به لرمضان رقم اثنين قال صلى الله عليه وسلم من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين جبل حسنات خلينا يا عم في الأولانية الأولانية حلوة أوي الأولانية إيه من قام الليل بعشر آيات طب اقرأ لي كده قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هيطلعوا لك عشر آيات حلو قوي وخد معاهم يا عم اللي هي الصور اللي احنا حافظينها مش كده هو كده قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس حلوين من بقك زي الفل مش عايزين احسن من كده عشر ايات بس تحافظ عليهم كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما اسهل اكتر من كده ايه بقى عشر ايات لا تكتب عند الله من الغافلين علي بقى شويه لو خدت لك صورتين ثلاثه من جزء عامه تجيب ال ايه والله يعني لو قريت لك عامة والنازعات وعبثة وشوية من تكوير مثلا تلاقي المئة آية ويمكن يعني أكتر من كده كمان أنت لو صليت مثلا بصورة زي مثلا صورة الواقعة مثلا وتاخد معاها 3 أربع آيات تلاقيك جبت المئة آية صورة واحدة لو صليت عليها تكتب من القانتين يعني إيه قانت؟ العبد الخاضع الذليل التائب العبد اللي ربنا بيحبه قانت لله أمن هو قانت لله آناء الليل سبحانه وتعالى يقوم لله سبحانه وتعالى آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه يبقى قانت لله قانت لربه سبحانه لو كان كده يبقى بمنزل عظيم قوي في بقى ناس فوق قوي اللي جايبين ألف آية دول ألف آية عارف جزء عامة وتبارك جزء عامة وتبارك احسبهم بالورقة والقلم 995 آية وخمس آيات تقرأ الفاتحة سبع آيات أديك يا عم جبت الألف آية جزئين يوصلوك فين تجيب قنطار من الأجر احنا في الأولانية خلونا مع بعض في الأولانية ماشي ماشي ما قلناش حاجة يبقى ايه نستدفع الغفلة بالحفاظ على قيام الليل بعشر آيات صلي العشاء يا عم وصلي بعدها ركعتين واقرا فيهم العشر آيات عشان لا تكتب عند الله من الغافلين لو انت لغاية دلوقتي ما صليتش الليل بقى قوم بقى دلوقتي سيبك من اللي انا بقوله ده كله قوم صلي لك ركعتين عشان لا تكتب عند الله من الغافلين ماشي طيب ده الأمر الواجب الثاني الحفاظ على قيام الليل بعشر آيات الواجب الثالث غفلة عايزة ايه ذكر صح الواحد لما يبقى غافل وناسي ربنا محتاج يعمل ايه يذكر ربنا فذكر الله على لسانك ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الله على لسانك يطهر قلبك من الغفلة فعايزين ذكر وحبشرك بقى ببشارة مفيش أحلى من كده النبي قال إن شعبان زمن غفلة وإحنا في صيف والغفلة مفيش بقى أكتر من كده والناس اللي على المصايف والناس اللي راحت مصيف ورجعت واللي حصل واللي جرى والفتن من هنا للصبح غفلة الزمان دايما زمان الصيف زمان غفلات طب احنا عايزين نفوق شوية نعمل ايه قالوا ذاكروا الله في الغافلين ثوابه قد ايه ده بقى كالمقاتل عن الفارين يعني ايه يعني الجيش جه ودخلنا المعركة والأعداء هجموا فناس أول ما الأعداء هجموا هربوا وفي ناس وقفت تحامي بصدرها يكتب أجر الناس دي كلها في ميزان حسناتهم واحد بألف واحد واحد بمئة ألف واحد شفت بقى لو ذكرت الله في الزمن بتاعنا ده يتكتب لك أجر قد إيه يعني ممكن أنت النهاردة تسبيحة سبحان الله أنت لا تعطي لها بالا دي إيه يعني قلت دلوقتي وأنت قاعد معايا قلت استغفر الله سبحان الله هي دي قليلة دي خطيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتحميد والتهليل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يرتفعنا واخد بالك من يرتفعنا واحنا في زمان ايه رفع الأعمال وانت بترفع العمل والذكر شغال يترفع فوق إن شاء الله ويكون مقبول يرتفعن إلى السماء لهم دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبها تطلع تطلع تطلع سبحان الله بتاعت محمد سبحان الله بتاعت فاطمة سبحان الله بتاعت أحمد سبحان الله بتاعت زينب وهكذا سبحان الله بتاعت فلان وتعمل ايه تطلع فوق وتحوم حول عرش الرحمن لهم دوي يعني لهم صوت عامل زي صوت النحلة عارف زنة النحلة دي تعمل كده زز... ليها كده فوق تذكر بصاحبها تذكر بصاحبها يعني كل شوية يعني بتتشفع له سبحان الله اللي طلعت من لسانك وانت في جزء من الثانية عملت ايه فوق إن ما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يرتفعن لهم دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبها يبقى الذكر منزلته عظيمة ولا لا يبقى لو ذكرت الله في وقت الغفلة يضاعف أجرك يضاعف أجرك لدرجة أنه قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى يبشره بمقعده في الجنة ثوابا لعمله ذلك لأنه لو الناس كلها مطنشين ومريحين بالهم وانت مركز ومش ناسي ربك ربنا يكبرها ويعظمها دي بقى بيؤثرني بقى مش عامل زي كل الناس عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال العبادة في الهرج كالهجرة إلي العبادة في الهرج يعني ايه الهرج يعني في وقت الفتن كلمة الهرج بتطلق أصلا على المقتلة العظيمة القتل زمان الفتن الشديد هو في زمن فتن أكتر من اللي احنا عايشينه ده طيب يقول النبي فيه ايه بقى العبادة في الهرج ك كالهجرة إلي تكتب مهاجر من المهاجرين اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هجروا الأوطان وهجروا الأحباب اللي منزلتهم عند ربنا رضي الله عنهم وأرضاهم مش عايز ربنا يرضى عنك كالهجرة إلي تبقى كأنك هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة إن شاء الله فعشان كده المعنى ده نذكر ربنا حتى حتى نكتب بهذه المنزلة العظيمة شوف ربك يقول ايه في آخر سورة الأعراف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين شفت بقى ان الذكر هو اللي يرفع موضوع الغفلة اللي احنا واقفين معاه ده اذكر ربك بص ربنا بيعلمنا نعمل ازاي اذكر ربك في نفسك انا عايزك تقعد بينك وبين نفسك كده وتسرح في ربنا شوية يعني ايه يا شيخ اسرح في ربنا يعني افتكر له الحلو ايوه افتكر له الحلو سيدنا داود قال يا رب كيف أشكرك قال تحبني وتحب أوليائي وتحببني إلى خلقي قال يا رب أحبك حبك هو فيه في القلب غير حبك وحبب وحب أوليائك وحب الصالحين اللي هم أحبابك لكن كيف أحببك إلى خلقك أمال إزاي أحببك يا سيدي وحبيبي وقرة عيني قال تذكرني شفت الذكر تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا مش بقى لما يحصل مشكلة تقعد تقول والله الحمد لله الحمد لله والله احنا عملت اللي عليا يعني انا كنت ماشي في السكه بس الحمد لله حكمته لا حول ولا قوه الا بالله لا طبعا ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش الكلام ده مع ربنا احنا بنتسخط على قدر الله لا اذكر منه الحسن يعني تقعد تقول ياه ده انا كنت فين وبقيت فين الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فتقعد تقول ده أنا كنت ضايع وربنا برضه رغم المعاصي اللي كنت بعملها سترني وحفظني وحلم عليا تقعد تحبب الناس في ربنا أنا كنت دايما أقول اللي يحبني بقى ويعني تبقى ليا عنده خاطر يدعي لي الدعوة الحلوة دي أن أكون سببا في تحبيبه هو سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده أحلى دعوة بحبها إن الواحد يبقى سبب في إنه يحبب ربنا لقلوب عباده يا رب نحبه نحبه قوي نحبه من جوانا قوي أصل ما فيش حد يتحب زيه ولا أحد يحب لذاته غيره ده كريم قوي ورحيم قوي وغفور وتواب وستير وحيي الحي القيوم سبحانه فربنا قال لنا واذكر ربك في نفسك اذكره في جوك الذكر اصله ثلاث حاجات ذكر بقلبك وذكر بلسانك وذكر بقلبك ولسانك فتجيب كده السيرة وانت قاعد تقول سبحان الله اه والله سبحان الله شوف الواحد كان ايه وبقى ايه سبحان الله الحمد لله والله النعم دي اللي الواحد فيها دي لما الواحد بيشوف بلوة غيره فعلا بتهون عليه بلوته وبيعرف نعمة ربنا قد ايه عليه الحمد لله الحمد لله الله أكبر هو في أكبر منك يا رب أنت الأعلى الأجل الأعظم لا حول ولا قوة إلا بالله أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة إلا بحولك وقوتك بينك وبينه كده علاقة جميلة قوي واذكر ربك في نفسك ايه بقى تضرعا مش هو بقى سبحان الله الحمد لله لا لا لا لا لا لا, لا. تضرعا وانت منكسر ذليل لله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله لما ذليتم لله نصركم وانت لما تذل لله وتنكسر لله ينصرك على نفسك وينصرك على الدنيا وينصرك على الشيطان وينصرك على كل حاجة مأزمة الموضوع بينك وبين ربنا كل العوائق دي تتشال شفت بقى التضرع الانكسار الذل الضعف لله تضرعا وخيفة أيوة ما هو لازم يتخاف أصله جليل زي ما قلنا هو رحيم وودود وجميل وطيب بس برضه جليل عزيز كبير متعال ذو انتقام سبحانه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عشان كده ربنا قال وإياي فارهبون وقلت لك جد توبتك من قلة خوفك من ربك من جرأتك على المعاصي وعدم مراعاة عين الله الناظرة إليه عايزين نخافه وإياي فارهبون خايف من مين خايف من المدير خايف من فلان وفلان من علية القوم خايف من صاحبك خايف من مراتك خايف من ايه فلا تخشوا الناس واخشوني مش خايفني ليه بيقول فإياي فارهبون وإياي فارهبون فعشان كده تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول مش عايزين بقى قعدات الذكر سبحان الله الحمد لله لا لا لا احنا عايزين نحس القلب يحس قلبك من جواك يحس باللي انت بتقوله فعايزينها كده سبحان الله لا تبقى خافت خالص مش مسموع خالص ولا في نفس الوقت معلي صوتك وقاعد بقى الله كذا الله كذا لا لا لا لا بلاش الشغل ده خلينا في الشغل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه ودون الجهر ما تعليش صوتك من القول بالغدو والآصال صبح وليل صبح وليل صباح مساء ما تنساهوش الحتة دي بتقول أحافظ رقم ثلاثة الذكر مهم قوي في معسكر الاستعداد أذكار الليل والنهار عارفين أذكار النهار والليل تجيب كتاب من كتب الأذكار الصغيرة عايزك لو معكش تنزل بكرة تجيب أي كتيب من الكتب دي وتحطه في جيبك راكب عربيتك راكب المواصلات ماشي في أي مكان تطلع ورد الأذكار بعد الفجر أو أول ما تصحى تصلي الصبح وتقول الورد ده وانت رايح شغلك وكمان بعد العصر وقبيل المغرب وممكن يمتد بعد المغرب حتى على قول بعض العلماء المهم الأذكار دي تحافظ عليها قوي علشان مواضيع كتير قوي النهاردة الناس كل شوية يشتكوا يا شيخ جن شياطين اللي ملبوس اللي مش عارف ايه اللي ايه يا جماعة الموضوع يخلص في كلمتين ولا تسمع هنا ولا تسمع هنا وتريح دماغك وتعيش في أمان الله الحفظ من, من قبل الله سبحانه وتعالى الرقية الشرعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا تعمل كده تحافظ على أذكار النوم تحافظ على قراءة القرآن ورد القرآن تحافظ على أذكار الصباح والمساء وتعملها لله مش عشان خايف لحسن جن يلبسك ولا عشان مش عارف ايه ولا عشان ايه عشان تبقى في حفظ الله عايز ايه اكتر من كده تبقى في معية الله فالله عز وجل مع الذاكرين اذا تذكر ربنا سبحانه وتعالى وبالذات اذكار الصباح والمساء واحنا اتعلمنا مع بعض وخدنا في الاستعدادات اللي فاتت شوية حاجات بذكرك بيها برضه عشان يمكن حد ما سمعناش قبل كده قلنا في الاذكار حاجات مهمة قوي قوي قوي في الاستعداد واحد الاستغفار علشان خاطر يبقى هو ده الطريق للتوبة فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يبقى الاستغفار وبعدين التوبة الاستغفار الكتير يطهر قلبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أيوة على لسانك احنا بنذكر ربنا دلوقتي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الأمر إنه إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا استغفر ثقل قلبه يبقى خلاص عايزين الاستغفار عايزين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علشان تكفى همك عارفين الصحابي لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ها أجعل لك كم من صلاتي يعني من دعائي أجعل لك ربع صلاتي قال خير إن شئت فزد طب النص طب التلتين طب أجعل لك صلاتي كلها هقعد أصلي عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك شفت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جميلة وعظيمة وحلوة قد ايه طيب والتسبيح واحنا قلنا بالذات يا جماعة خدوا بالكم قوي قوي قوي من الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ايه اعظم واحلى من ذكر ربنا ما احنا قلنا بقى شغل لسانك علشان ذاك شهر يغفل الناس عنه كانت دي الوقفة الأولى الوقفة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين هيترفع إيه يا جماعة هو ده اللي يخوف قوي قوي في شهر شعبان اسمع الآية دي كده من سورة فاطر ربنا يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أنا عايز أقف لأن يمكن الآية دي اللي فيها المعنى بالظبط اللي احنا عايزينه ترفع الأعمال يصعد الكلم الطيب العلماء في الآية لهم ثلاث تفسيرات ربنا قال إيه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا عايز تبقى عزيز عايز تعيش رافع راسك في الأرض ما تبقاش ذليل لأي حد ربنا يمدك بالعزة ربنا ما يذلكش لحد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وعزتك بالطاعة وتذل من تشاء ذلك للمعصي- للمعاصي ذلك للشهوة لسه بتجري وراها لسه بتجري ورا فلانة دي ومش قادر تتخلص منها ومش عارف تخلص من ذنبها ولسه برضه الشهوة عاملة مشاكل ولسه برضه السيجارة عاملة مشاكل لسه النهاردة حاجات كتير انت ذليل فيها من كان يريد العزة اللي عايز يخلص من الكلام ده كله يستمد من ربه يستمد من ربه العزيز فيعزه فينصره على نفسه فربنا يحفظه من الوقوع في ذل المعاصي أبى الله إلا أن يذل من عصاه كل واحد وقع في معصية لازم يصبح وعليه مذلتها تلاقيه كده برضه مرتبك والأمور مش ماشية ومتعسر وأحواله مش متظبطة على الآخر ليه؟ ذل المعصية من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب الثلاث تفسيرات قالوا إيه قالوا إن الكلم الطيب اللي هو لا إله إلا الله ذكر الله يرفعه العمل الصالح يعني ت- تعمل عمل والعمل الصالح اللي بعديه يرفعه لك ده معنى المعنى الثاني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه الله يعني لا يتقبل الله إلا العمل الصالح مش النبي قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ما يقبلش إلا الطيب العمل الصالح الخالص لله العمل اللي ما فيهوش رياء اصل الرياء ده يحبط العمل اصل انت كنت مش شغال لربنا وربنا قال انا اغنى الاغنياء عن الشركاء فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي اشبع بيه خده خليه ينفعك هتروح لغيري هي كده المعنى انا اغنى الاغنياء عن الشركاء فعشان كده لازم العمل يبقى خالص لوجه الله وفي نفس الوقت يكون على سنة رسول الله أخلصه وأصوبه لا يقبل الله إلا العمل الصواب إلا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم واللي يكون خالص لوجه الله اللي مفهوش شبهة العجب أنت هتفرح بإيه ولا تمنن تستكثر يبقى كده هو ده العمل الصالح يرفعه الله إنما بقى الأعمال اللي فيها مشاكل لا ترفع فالصحيفة لما هتترفع ورقتك لما هتطلع فوق يمكن دلوقتي زي ما قلت لك يمكن بكرة يمكن بعده يمكن طلعت خلونا نشتغل في شعبان ونحسن الظن بالله أن تصعد أعمالنا بيضاء ناصعة بتوبتنا لله التفسير الثالث قالوا إيه بقى قالوا الآية بالعكس ان الكلم الطيب هو اللي يرفع العمل الصالح يعني الذكر يعني لا اله الا الله العمل الصالح طلع لا يقبل لا يرفع الا بذكر الله عشان كده يقولوا انه الدعاء لا يسمع لا يستجاب الا اذا ذكر الانسان ربه وصلى على النبي محمد ادب الدعاء كده مش احنا لما بنيجي ندعي نروح قايلين بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ليه بنقول كده في اول الدعاء علشان قالوا كده ان الدعاء لا يرفع الى الله الا بذكر الله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ايه الخطر بقى اخر الايه هو ده بقى الخطر اللي احنا عايزين نتوب لربنا منه قال ايه بعد على طول موضوع رفع الأعمال قال والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ايه بيمكر السيئات عارف مين المكار المكار اللي ما يشتغلش ويقول لك انا احسن الظن بالله يا عم حضرتك طب بس يعني اديني اماره اي حاجه حضرتك ما بتصليش والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد الصلاة فإن صلحت صلح سائر أمره وإن فسدت فسد سائر أمره يعني الصلاة أول حاجة لو طلعت مظبوطة يبقى برك للوالدين والصدقات والأعمال إن شاء الله كله يجي حلو لكن ما بتصليش كله يجي متلخبط حتى ولو كنت عملت أعمال كبيرة لكن ما بتصليش فتيجي تقول لي انا احسن الظن بالله وانت ما تعرفش انت مالكش دعوه انت هتتدخل بيني وبين ربنا ولا ايه انا ما بتدخلش انا بقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش لازم كده الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل لازم شغل فلما انت تيجي تقول بقى دلوقتي ان انا احسن الظن بالله وربك غفور وتواب ورحيم ومالكش دعوه انت وما بتشتغلش ده اسمه مكر العلماء قالوا كده السلف قالوا كده قالوا هذا مكر يخادع الله أنا مش عايز أقول الكلمة بس هي فيها كده لو كلنا ما احنا كلنا بنقع في ذنوب ومعاصي وبننسى إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا هنضحك على مين هنضحك على مين هتضحك على ربنا ما ينفعش عشان كده عايزين نجدد التوبة بالمعنى ده ان احنا لازم ما ننكرش السيئات ما نخدعش ربنا ما نخدعش ربنا يبقى نشتغل يبقى البرنامج العملي اللي احنا خدنا منه نقط بس كده في اول معسكر الاستعداد اللي احنا ابتديناه من الحلقه دي وخدنا دلوقتي وقفتين وهنكمل ان شاء الله المره الجايه من الوقفه الثالثه في حديث شعبان ده عايزين بقى الكلام اللي احنا اتفقنا عليه ده يبقى برنامج عملي في حياتك الصلاه في وقتها قيام الليل الذكر كثرة الدعاء اوعى تمكر السيئات اوعى تكون بتخدع ربنا هنتوب زي ما اتفقنا كل اسبوع من ذنب هنحط ذنب كده السجاير خلاص هحاول وان شاء الله هبطل سجاير باذن الله باذن الله هكذا يبقى المعاني الجميلة العظيمة دي وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم